صوت النيل محرم فؤاد واللحن ده لأول مرة وهو من ألحان سيد مكاوي
هتلاقي قلبي جايلك بجناح الحب داير شاورني يا حبيبي يا حبيبي العمر شاور هتلاقي قلبي جايلك بجناح الحب طاير شاورني يا حبيبي يا حبيبي العمر شاور هتلاقي قلبي جايلك بجناح الحب طاير وانا مهما زعلت منك ما اقدرش استغنى عنك انا مهما زعلت منك ما اقدرش استغنى عنك انا مهما زعلت منك ما اقدرش استغنى عنك انا مهما زعلت منك ما اقدرش استغنى عنك شاورني شاورني شاورني شاورني يا حبيبي العمر شاور شاور يا حبيبي فاكر لما مشينا والورد كان حوالينا واخدت الوردة مني واديتني وردتك فاكر لما مشينا والورد كان حوالينا واخدت الوردة مني واديتني وردتك فاكر لما شربنا من بعض حنان قلوبنا فاكر لما شربنا من بعض حنان قلوبنا واخدت المية مني وسقتني ميتك فاكر لما مشينا والورد كان حوالينا واخدت الوردة مني واديتني وردتك فاكر لما مشينا والورد كان حوالينا واخدت الوردة مني واديتني وردتك فاكر لما شربنا من بعض حنان قلوبنا فاكر لما شربنا من بعض حنان قلوبنا واخدت المية مني وسقتني ميتك فاكر لما مشينا والورد كان حوالينا واخدت الوردة مني واديتني وردتك فاكر لما مشينا والورد كان حوالينا واخدت الوردة مني واديتني وردتك فاكر لما شربنا من بعض حنان قلوبنا فاكر لما شربنا من بعض حنان قلوبنا واخدت المية مني وسقتني ميتك في بحورك رحت اعدي كان بدي اوصلك لا قدرت اسكت وهدي ولا حتى احضلك في بحورك رحت عدي كان بدي اوصلك لا قدرت اسكت وهدي ولا حتى احضلك وانا مهما سعيت منك ما اقدرش استغنى عنك انا مهما سعيت منك ما اقدرش استغنى عنك انا مهما سعيت منك ما اقدرش استغنى عنك انا مهما زعلت منك ما اقدرش استغنى عنك شاور لي شاور لي شاور لي شاور لي يا حبيبي العمر شاور شاور يا حبيبي فاكر لما مشينا والورد كان حوالينا واخدت الوردة مني واديتني وردتك فاكر لما مشينا والورد كان حوالينا واخدت الوردة مني واديتني وردتك فاكر لما شربنا من بعض حنان قلوبنا فاكر لما شربنا من بعض حنان قلوبنا واخدت المية مني وسقتني ميتك فاكر لما مشينا والورد كان حوالينا واخدت الوردة مني واديتني وردتك فاكر لما مشينا والورد كان حوالينا واخدت الوردة مني قلوبنا فاكر لما شربنا من بعض حنان قلوبنا واخدت المية مني وسقتني ميتك فاكر لما مشينا والورد كان حوالينا واخدت الوردة مني واديتني وردتك فاكر لما مشينا والورد كان حوالينا واخدت الوردة مني واديتني وردتك فاكر لما شربنا من بعض حنان قلوبنا فاكر لما شربنا من بعض حنان قلوبنا واخدت المية مني وسقتني ميتك ببحورك رحت أعدي كان بدقيقة أوصلك لا قدرت اسكت وهدي ولا حتى احصلك ببحورك رحت عديك كان بدي اوصلك لا قدرت اسكت وهدي ولا حتى احصلك وانا مهما سعيت منك ما اقدرش استغنى عنك انا مهما سعيت منك ما اقدرش استغنى عنك انا مهما سعيت منك ما اقدرش استغنى عنك انا مهما سعيت منك ما اقدرش استغنى عنك شاور لي شاور لي شاور لي شاور لي يا حبيب العمر شاور شاور يا حبيبي
Thank you.
الدنيا حبيبي من غيرك تبقى صحراء من تفتحله قلبك ايامه بتبقى خطرة الدنيا حبيبي من غيرك تبقى صحراء تحمل قلبك ايامه بتبقى خضرا الدنيا يا حبيبي من غيرك تبقى صحرا اللي بتفتح له قلبك ايامه بتبقى خضرا انت بالنسبه ليا النور اللي في عينيا انت بالنسبه ليا النور اللي في عينيا والبهجه اللي في حياتي والفرحه اللي في ايديا الدنيا حبيبي من غيرك تبقى صحراء اللي بتفتح له قلبك ايامه بتبقى خضرا الدنيا يا حبيبي من غيرك تبقى صحراء اللي بتفتح له قلبك ايامه بتبقى خضرا الدنيا يا حبيبي من غيرك تبقى صحراء اللي بتفتح له قلبك ايامه بتبقى خضرا انت بالنسبه ليا النور اللي في عينيا انت بالنسبه ليا النور اللي في عينيا والبهجه اللي في حياتي والفرحه اللي في ايديا في بحورك رحت عدي كان بدي اوصلك لا قدرت اسكت وهدي ولا حتى احصلك ببحورك رحت عدي كان بدي اوصلك لا قدرت اسكت وهدي ولا حتى احصلك وانا مهما زعلت منك ما اقدرش استغنى عنك انا مهما زعلت منك ما اقدرش استغنى عنك انا مهما زعلت منك ما اقدرش استغنى عنك انا مهما زعلت منك ما اقدرش استغنى عنك شاور لي شاور لي شاور لي شاور لي يا حبيبي العمر شاور شاور يا حبيبي حرام اللي بتفتح له قلبك ايامه بتبقى خسران انت بالنسبه ليا النور اللي في عينيا انت بالنسبه ليا النور اللي في عينيا والبهجه اللي في حياتي والفرحه اللي في ايديا الدنيا حبيبي من غيرك تبقى صحراء اللي بتفتح له قلبك ايامه بتبقى خضراء الدنيا يا حبيبي من غيرك تبقى صحراء اللي بتفتح له قلبك ايامه بتبقى خضراء الدنيا يا حبيبي من غيرك تبقى صحراء اللي بتفتح له قلبك ايامه بتبقى خضراء انت بالنسبه ليا النور اللي في عينيا انت بالنسبه ليا النور اللي في عينيا والبهجه اللي في حياتي والفرحه اللي في ايديا ببحورك رحت عدي كان بدي اوصلك لا قدرت اسكت وهدي ولا حتى احضرك ببحورك رحت عدي كان بدي اوصلك لا قدرت اسكت وهدي ولا حتى احضرك وانا مهما زعلت منك ما اقدرش استغنى عنك انا مهما زعلت منك ما اقدرش استغنى عنك انا مهما زعلت منك ما اقدرش استغنى عنك انا مهما زعلت منك ما اقدرش استغنى عنك شاورلي شاورلي شاورلي شاورلي يا حبيب العمر شاور شاور يا حبيبي حبيبي حبيبي بشتاق إليك والشوق غلب عينيا وما دمت باقي عليك قلبي باقي عليا حبيبي حبيبي بشتاق إليك والشوق غلب عينيا وما دمت باقي عليك خليك باقي عليا حبيبي حبيبي بشتاق إليك والشوق غلب عينيا وما دمت باقي عليك قلبي باقي عليا حبيبي حبيبي بشتاق إليك والشوق غلب عينيا وما دمت باقي عليك خليك باقي عليا حبيبي بشتاق إليك الشوق غلب عينيا وما دمت باقي عليك خليك باقي عليا حبيبي بشتاق إليك حبيبي بشتاق إليك الشوق غلب عينيا وما دمت باقي عليك خليك باقي عليا حبيبي بشتاق إليك حبيبي بشتاق إليك الشوق اللي بعينيا وما دمت باقي عليك خليك باقي عليا بعيد عن لقايا يرضي مين البعاد ولا يرضي مين العناد ما تبقاش لوحدي في هوايا وانت بعيد عن لقايا يرضي مين البعاد ولا يرضي مين العناد ما بقاش لوحدي في هوايا وانت بعيد عن لقايا يرضي مين البعاد ولا يرضي مين العناد وان كان عليا انا حبك في قلبي هنا وان كان عليا انا حبك في قلبي هنا وان كان عليا انا حبك في قلبي هنا وان كان عليا انا حبك في قلبي هنا وان كان عليا انا حبك في قلبي هنا وقلبي على العشرة باقي لو حتى مليون سنة بتمورك رحت عدي جنب الدقيقة وصلك لا قدرت اسكت وهدي ولا حتى احصلك بخورك رحت عدي جنب الدقيقة وصلك لا قدرت اسكت وهدي ولا حتى احصلك وانا مهما زعلت منك ما اقدرش استغنى عنك وانا مهما زعلت منك ما اقدرش استغنى عنك وانا مهما زعلت منك ما اقدرش استغنى عنك انا مهما زعلت منك ما اقدرش استغنى عنك شاورلي شاورلي شاورلي شاورلي يا حبيب العمر شاور شاور يا حبيبي حبيبي بشتاق ليك الشوق غلب عينيا وما دمت باقي عليك خليك باقي عليا حبيبي بشتاق ليك حبيبي بشتاق ليك الشوق غلب عينيا وما دمت باقي عليك خليك باقي عليا حبيبي بشتاق ليك حبيبي بشتاق ليك الشوق قلب عينيا وما دمت باقي عليك خليك باقي عليا ما بقاش لوحدي في هوايا وانت بعيد عن لقايا يرضي مين البعاد ولا يرضي مين العناد ما بقاش لوحدي في هوايا وانت بعيد عن لقايا يرضي مين البعاد ولا يرضي مين العناد ما بقاش لوحدي في هوايا وانت بعيد عن جوايا يرضي مين البعاد ولا يرضي مين العناد وان كان عليا انا ومجي قلبي هناك وان كان عليا انا حبك قلبي هناك وان كان عليا انا حبك قلبي هناك وان كان عليا انا حبك في قلبي هنا وان كان عليا انا حبك في قلبي هنا وقلبي على العيش باقي لو حتى مليون سنة بطهورك رحت عدلي جنبك دي اوصلك لا تقدر تسكت وهدي ولا حتى احضرك بكورة رحت عدي كان بدي اوصلك لا تقدر تسكت وهدي ولا حتى احضرك وانا مهما زعلت منك ما اقدرش استغنى عنك وانا مهما زعلت منك ما اقدرش استغنى عنك وانا مهما زعلت منك ما اقدرش استغنى عنك انا مهما زعلت منك ما اقدرش استغنى عنك شاورلي شاورلي شاورلي شاورلي يا حبيب العمر شاور شاور يا حبيبي خايف يا حبيبي خايف خايف على قلبي خايف خايف يا حبيبي خايف خايف على قلبي خايف الناس لا يبعدوك خايف يا حبيبي خايف خايف على قلبي خايف خايف يا حبيبي خايف خايف على قلبي خايف الناس لا يغيروك خايف يا حبيبي خايف خايف على قلبي خايف خايف يا حبيبي خايف أبدا ولا يسكتون لا يسيبوا عاشق بحاله ولا حد يرتاح له باله عقبال ما بيرحموش أبدا ولا يسكتوش لا يسيبوا عاشق بحاله ولا حد يرتاح له باله عقبال ما بيرحموش أبدا ولا يسكتوش لا يسيبوا عاشق في حاله ولا حد يرتاح له باله ما يهمناش الكلام ولا حتى كتر الملام ما يهمناش الكلام ولا حتى كتر الملام ما يهمناش الكلام ولا حتى كتر الملام ما يهمناش الكلام ولا حتى كتر الملام ما يهمناش الكلام ولا حتى كتر الملام من الناس المتعبين في بحورك رحت عدي كان بدي أوصلك لا ترضى اسكت وهدي ولا حتى احصلك في بحورك رحت عدي كان جبتي اوصلك لا ترضى اسكت وهدي ولا حتى احصلك وانا مهما زعلت منك ما اقدرش استغنى عنك انا مهما زعلت منك ما اقدرش استغنى عنك انا مهما زعلت منك ما اقدرش استغنى عنك انا مهما زعلت منك ما اقدرش استغنى عنك شاورلي شاورلي شاورلي شاورلي يا حبيبي العمر شاور شاور يا حبيبي حبيبي خايف خايف على قلبي خايف الناس لا يبعدوك خايف يا حبيبي خايف خايف على قلبي خايف خايف يا حبيبي خايف خايف على قلبي خايف الناس لا يغيروك خايف يا حبيبي خايف خايف على قلبي خايف خايف يا حبيبي خايف خايف على قلبي خايف الناس لا يبعدوك خايف يا حبيبي خايف خايف على قلبي خايف خايف يا حبيبي خايف خايف على قلبي خايف الناس لا يغيروك خايف يا حبيبي خايف خايف على قلبي خايف خايف يا حبيبي خايف خايف على قلبي خايف الناس لا يبعدوك خايف يا حبيبي خايف خايف على قلبي خايف خايف يا حبيبي خايف خايف على قلبي خايف الناس لا يغيروك عزال ما بيرحموش ابدا ولا يسكتوش لا يسيبوا عاشق في حاله ولا حد يرتاح له باله عزال ما بيرحموش ابدا ولا يسكتوش لا يسيبوا عاشق في حاله ولا حد يرتاح له باله عزال ما بيرحموش ابدا ولا يسكتوش لا يسيبوا عاشق في حاله ولا حد يرتاح له باله ما يهمناش الكلام ولا حتى كتر الملام ما يهمناش الكلام ولا حتى كتر الملام ما يهمناش الكلام ولا حتى كتر الملام ما يهمناش الكلام ولا حتى كتر الملام ما يهمناش الكلام ولا حتى تجري الملام من الناس المتعبين في بحورك رحت عدي كان جدي اوصلك لا قدرت اسكت وهدي ولا حتى احصلك في بحورك رحت عدي كان جدي اوصلك لا قدرت اسكت وهدي ولا حتى احصلك وانا مهما سعيت منك ما اقدرش استغنى عنك انا مهما سعيت منك ما اقدرش استغنى عنك انا مهما سعيت منك ما اقدرش استغنى عنك انا مهما زعلت منك ما اقدرش استغنى عنك شاوري شاوري شاوري شاوري يا حبيبي العمر شاوري